ازاي؟ مع 100 ناقة الناقة بكام؟ يا جمل انت ها 1000 جنيه لذلك انا بحذر اللي بيعملوا عملية اجهاض شوف بقى اخذت كم مرة بقى واضرب في 100000 لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل لما تسمع الكلام ده لا تملك الا الصلاه والسلام على رسول الله تكثر الزلازل ومن فضل الله عز وجل ان حزام الزلازل العالمي موجود فين شرق ايران وغرب المغرب وجنوب السودان وشمال مصر يعني انت مكان على الخريطه كده تلاقي العالم الاسلامي داخل حزام الزلازل والزلازل بعيد عنه بفضل الله عز وجل وعملوا بتوع الجيولوجيا في جزيره العرب بحث عن ان في زلازل ولا ما فيش لم يجدوا اي اثر لاي ثورات محتمله بركانيه تحت الجزيره العربيه وبالذات في منطقه مكه والمسجد النبوي الشريف. ف تبص تلاقي ايطاليا فيها زلازل ما فيهاش فيها بينا وبينها ايه؟ البحر الابيض. ها؟ تروح ناحيه ايران غرب سبحان الله زلزال اغاريب في 69 بعد كده حزام الزلازل بعيد عنه هناك عند البربر ها هناك جماعه بتوع البوليساريو وبتاع تلاقي في ناس هناك في الجنوب مشرفين سبحان الله تلاقي بفضل الله هنا في مصر ولذلك ايه حدث زلزال بسيط على زمن سيدنا عمر قال ايها الناس لا تتزلزل الارض الا لذنوب صنعت فوقها فاتقوا الله عباد الله واستقيموا يرحمكم الله اللهم لا تهلك أمة محمد وعمر بينهم يا رب دول يا رب ما تضيعش أمة محمد على ايديا سبحان شوف الله مش أنت اللي صلحت الكون كله صلي على رسول الله ويتقارب الزمان تقارب الزمن اللي هو ايه اللي هو نزع البركه من الوقت انا اجيب لك الاحاديث من كذا ايه بكذا روايه يتقارب الزمان في الحديث اللي شفناه الجمعه الاثنين اللي فات السنه تبقى شهر كانها يعني والشهر كالجمعه والجمعه كاليوم واليوم كالساعه والساعه كالوندة صحلة بالصح يعني انت الحلقه السادسه بتاع يوم الاثنين اللي فات من سبع ايام وانا قلت لك انها امبارح نفس الوجوه الطيبه المنيره دي كانت قدامي يمكن بتهيألي كده انها امبارح صح مفيش بركه في الوقت بكذا روايه يتقارب الزمان في الحديث اللي شفناه الجمعه الاثنين اللي فات السنه تبقى شهر كانها يعني والشهر كالجمعه والجمعه كاليوم واليوم كالساعه والساعه كالومضه صح ولا مش صح؟ يعني انت الحلقه السادسه بتاع يوم الاثنين اللي فات من سبع ايام ولا بتهيألك انها امبارح؟ نفس الوجوه الطيبه المنيره دي كانت قدامي يمكن بتهيألي كده انها امبارح صح مفيش بركه في الوقت لا بركه في الوقت نزعت نزعت البركه من الوقت تروح المشوار ضاع لكن الناس ايه عشان نزع البركه من الوقت قطعت الارحام يقول لك انا عشان ازور عمتي في المطريه ولا في مصر الجديده اروح من ال... ولا في المعادي اروح المشوار بعد يوم صح ولا مش صح؟ ده نزع بركه من الوقت احد الصالحين راح يحج راح يحج من الشام دي درجات اخرى بقى فكل ما يمشي مرحله زي ما تقول يعني مثلا ايه مسافة يستريح الدب شوية ينزل يصلي ركعتين ينزل يصلي ركعتين ينزل يصلي ركعتين غير الفرض الفرائض طبعا سبحان الله فاللي معاه قعدوا يحسبوا له فلو صلوا صلى 2000 ركعة حزان على أنفسنا لنزع البركة من الوقت اللهم بارك لنا في اوقاتنا وبارك لنا في اعمارنا وبارك لنا في اموالنا وبارك لنا في ابنائنا وبناتنا وذرياتنا وزوجاتنا انك يا رب العباد على ما تشاء قدير وتظهر الفتن اظن الفتن دلوقتي ايه ها بتتناقض قدامك الفتن واحد يسالني سؤال يقول صحيح ان الشيخ معقوله ان في ولد يقدر ايده تتمد على امه يقول لك ولا ضرب ابوه ولا ضرب امه ولا دفق على وجه ابيه ولا طرد امه من الشقه هل ده حقيقي؟ اقول لك حقيقي في حاله واحده بس ولا وليس عندي تفسير الا هذه الحاله سبحان الله ربما الزوج ابوه ابو الولد ده لما جه يتجوز امه مراته يعني اكل عليها مؤخر الصداق ونوى ما يدوها لهاش فكانما يزني بزوجته ده الواد ده وان خد صفه الشرعيه لكن هو اصلا ايه؟ والعياذ بالله تلاقي الزوج ده كثير الحالف بالطلاق فطلق مراته اكثر من 10 15 مره وعايش معاها كل ما يروح للراجل يظبطه 5 جنيه يقول له مراتك حلال يبقى عايش مع مراته في الحرام وجاب ولد يطلع الولد يضرب ابوه ويضرب امه لانه ابن حرام والعياذ بالله لا تكفير عندي الا ذلك لكن ابن من صلب ابيه وصلب امه يمد بالفطره يده لا تمتد بالفطره لسانه لا يمتد بالفطرة لا يكره لا أباه ولا أمه اللهم اجعل أبناءنا برر ذنبنا واجعلنا بارين بآبائنا أحياء وأموات يا رب العالمين وتظهر الفتن فتن كثيرة يا إخواننا فتن وبلايا فتن فتن غريبة قال صلى الله عليه وسلم ما لي مرة راجع من غزوة ده فين؟ فين؟ سنة سابعة من الهجرة ما لي أرى الفتن تتساقط على بيوتكم تساقط المطر الفتن بتتساقط على بيوت مين الصحابه امال على بيوتنا احنا بتتساقط ازاي ياه ياه ماذا نصنع يا رسول الله قال اتقوها بتقوى الله تقوى الله الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك وتوحدوه لا اله الا الله انا عارف ان علامات الساعه من الظروف الصعبه والثقيله لكن لازم من باب امانه العلم انقلها لكم عسى رب العباد ان يوقظنا واياكم من غفلتنا وان يتوب علينا وعليكم ويكثر الهرج حتى يكون المال فيكم فوافير يكثر الهرج يعني ايه؟ القاتل كم حادثه بتقرا في القران عن القتل واحد قتل مراته واحد قتل ابوه واحد قتل مش عارف ابن عمه واحد قتل مش عارف واحد قتل لا اله الا الله قتل حوادث قتل غريبه يكثر القتل في روايه ثانيه لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل يكثر الهرج هرج قتل اسمع الحديث بقى من رفع على اخيه حديده دي طبعا بتشوفها بقى في كل حته ده انا اسويه اعمل له أع... سبحانه هو مش فاهم انا مين من رفع على اخيه حديده حديده ها قال فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله الله أما اللي بيض ده ما ضربش ده ما ضربش رفع بس أما اللي بيضرب وبالذات الضرب على الوجه اوعى تضرب مراتك على وشها هات اوعى تضرب ابنك على وشه واضرب العمل اللي عندك على وجهه اوعى ليه ان الله خلق ادم على صورته فمن صفع مسلما والعياذ بالله كانما صفع وجه رب العباد سبحانه حسن حسن كان الرسول يؤدب بالمسواك ما كانش بيضرب ما ضرب بيده يد ما ضرب بيده امرأة قط ما ضرب بيده إلا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الأسوة الحسنة وكان كده يهدد انس بس طلع الاستواء يا انس يا انيس لولا مخافة القصاص يوم القيامة لأوجعتك ضربا بهذا السواك ده آخر ده آخر ده, ده القسوة بتاعت سيدنا الحبيب شوف حنانه حنان ولا لا؟ طب ما بتصليش عليه ليه؟ عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يكثر الهرج ويفيض المال يعني ايه يفيض المال؟ المال كثير فانا فيهوش بركه تعريف ثاني حتى تعطي الصبي المئة دينار فيستقلها سيدنا عمر كان يروح يحج ويرجع ب 16 درهم يعني ايه؟ يعني ب 40 قرش صح لي لك اصل قرش شاف نفسك بمعدل التضخم وسعر الذهب والفلسفه بقى قريت الاهرام من الصهاينه يا استاذ لما شفت الحلقات بتاع تحليل الربا او او تحليل الفوائد اقرا براحتك يا اخويا حتى تقرا من هنا للصبح برضه حرام سبحان الله فالمساله لا اله الا الله ان المال كثير ولكن ليس فيه بركه الرسول بيقول تدي الولد 100 جنيه يقول لك اجيب بيها ايه دي ان شاء الله بنطلون ولا جزمه ولا قميص يمكن الكلام ده لو سمعوه اجدادنا القريبين قوي ها يعني جدك سنه 10 او سنه 1900 ايام الشيخ محمد عبده رحمه الله عليه ها كان لو يدفع 100 جنيه دي 100 جنيه يبقى باشا صح ولا لا؟ لكن دلوقتي الباشا بقى كله باشا يا باشا ثم قال صلى الله عليه وسلم ان من علامات الساعه علو اهل الفسق في المساجد وايه اللي دخل اهل الفسق المساجد؟ يا سلام يا حبيب الله هو قاعد في المساجد الاوقاف شايف سبحان الله قاعد في بيوت الله وشايف اللي من دول اللي بيحصل علو اهل الفسق في المساجد تخيل انت تخيل يعني ان 100 عالم ها 100 عالم مش عالم اي عالم 100 من فقهاء علماء المسلمين التابعين لرابطة العالم الإسلامي في مكة وأشرف أن أكون عضوا معه سبحان الله صدرت فتوى أصدرناها سنة 1407 من خمس سنين بتحريم السجائر بناء على 31 سبب مش سبب ولا اثنين عندنا 31 سبب يعني لجنه لجان اجتمعت علميه وقررت واصدرت الفتوى تخيل انت هذا الحرام وهذه الرائحه السيئه تبقى جوه بيت الله تقول انت بالله عليك ايه؟ ها؟ لما يلحق بال- بالمساجد دور مناسبات زي كده زي ريحه التدخين داخله على المصلين تقول انت ايه؟ ها؟ سبحان الله ايه كمان؟ تلاقي ان المساجد لا اله الا الله بتحدث فيها والعياذ بالله سرقات صندوق النذور بتاع المسجد الفلاني اتسرق منه 54 ألف جنيه منه امال هو كان فيه كام؟ وانت اللي حاطط الناس ده حاطه لمين؟ يقول لك حاطه لشيخ العرب انهي فيهم؟ يبقى علو اهل الفسق في المساجد والعياذ بالله هتلاقي بلاوي تلاقي واحد لسه اول مره يخش كام اول مره تلاقي الامام اخر الصلاه سنه الاذان الاقامه وعايز يقلق يا اخوان الناس أوصل. يا سيدي مستعجل عليك راح سن الله عليك وبعدين يقول لك ايه مش بتقولوا ان من السنه تخفف الخطبه شويه تطولهاش كده طب ماشي هخفف الخطبه هخليها 25 دقيقه زي ما الاوقاف قالت بس هاخد راحتي في الصلاه زي ما الرسول قال بقى هرميق بقى ايه جزء من البقرة ماشي ده في الركعة الأولى و- و- وده تخفيف ها هنوصل مع بعض في الجمعة لغاية إيه من أول ألف لام ميم لغاية سيقول السفهاء ماشي خلاص و- وهخفف الخبز ولا تزعل ما دام انت زعلان من الايه؟ تطويل الخبز لكن احنا بنتفق انت- اتفاق يعني بيسموه اتفاق جنتلمان يعني بقى ايه؟ ناخد وننزل مع بعض وما دام انت على كف رقبتي سيبنا نطول براحتي شويه عشان ايه؟ ده في ناس ما بنصطادهمش الا من الجمعه للجمعه وربنا يجعلنا واياكم من من السمك الذي في المسجد كال- كالسمك في الماء ان خرج منه مات اللهم اجعلنا من اهل المساجد ومن المحبين للمساجد ومن المحبين لاهل المساجد يا رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم ان يعلو اهل الفسق في المساجد والعياذ بالله وظهور اهل المنكر على اهل المعروف ياه ياه يا حبيبي يا رسول الله شكر علو اهل المنكر على اهل المعروف يعني ايه خلي سيادتك تروح تكتب محضر في السجن وانت راجل كده ملتحي ولابس جلباب ولابس طاقيه كده و... من الهبل بتوع الجوامع اللي بيقولوا علينا يعني كده وخلي راقصة من الراقصات تدخل في نفس الوقت بس تكون مشهورة ها بالله عليك لمن ينظر بعين ال- الاحترام انت يا متطرف والله يا متخرف الت- التفسير واضح وباين شوف شوف سيدنا الحبيب بيديك ال- العلاج في حقن صغير علو اهل الفسق على اهل التقوى علو اهل الفجور على اهل البر علو اهل الانحراف على اهل الصلاح لما الضرائب واخده من رقاصه مليون جنيه ونص ها الاتصال الاتصال بس ابو عبد الخليل متابع الاخبار ها الاتصال بس اما الساعه كانوا متخصصين كان على كام وداخله في المرتبات خلي بالك امال المرتب تاخده من هنا ها قال على العصفور وصار اذا ظهرت في امتي هذه الخصال ترتقب الساعه ده حديث ثاني رواه ابن ماجه والترمذي اذا اماتوا الصلاه اماتوا الصلاه يعني الصلاه ملهاش صوت حتى القناه الثانيه يقول لك مفيش اذان تيجي الموسيقى الحزيني ها زي بتاع الموسيقى الجنائزيه دي تعرف ان الاذان جه يجيب لك شاشه على الشاشه كده وبعدين نتابع المسلسل الاجنبي تابع فرح اماتوا الصلاه اماتوا الصلاه لا اله الا الله موت الصلاه سبحان الله واماتوا اهل الصلاه واستخفوا بالدماء صار الدم عند الناس رخيص مع ان نقص الدم من مسلم تساوي عند الله الكثير اه لهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم مسلم آه. سيدنا الحبيب كده هدم الكعبة عند الله أيسر من أن مسلم دمه دمه يسفك يروحوا فين اللي سرقوا الناس وعذبوا الناس وقتلوا الناس وربنا سبحانه وتعالى نسأل رب الناس أن يرحم الناس وباعوا الدين بالدنيا واحد يبيع دينه بدنياها والعياذ بالله لا انت تبيع الدنيا بالدين تربحهما جميعا تبيع الدين بالدنيا تخسرهما جميعا ها خليك انت ايه بيع الدنيا بالدين بيع الدنيا واشتري الايه الدين لكن اوعى تبيع الدين الدين اما الحرام فالممات دونه سيدنا سعيد بن جبير الله يرضى عليه لما جابوا الحجاج عشان يقتله سعيد بن جبير كان من عظماء التابعين رضي الله عنه مسبوق قال له اسمي سعيد بن جبير قال بل انت شقي ابن كثير شوف الاجابه يا اخوات الرابع يقول له سعيد ابن ايه؟ جبير قال له انت ايه؟ لا ده انت شقي ابن ايه؟ ابن كثير مكسور عكس ايه؟ جبير مجبور يعني قال له امي سمتني سعيدا شوف اجابات الناس المؤمنين زهدوا امي سمتني سعيدا قال له لقد سعت في هلاكك رد عليه يقول له ايه سيدنا سعيد الغيب يعلمه غيرك لقد سعت ايه يعني قال له الغيب ده ده مش بيدك كده قال له لاضلنك من دنياك نارا تلظى قال له شوف شوف شوف الاجابه بقى انا انا هبدلك من الدنيا بتاعتك دي على جهنم ها فيرد سعيد سيدنا سعيد يقول ايه؟ لو اعلم ان ذلك لك ما اتخذت الها غيرك. صح ولا لا؟ لو انت بايدك الجنه والنار انا كنت سجدت لك لكن عشان انت مش بايدك لا جنه ولا نار وانت غلبان زيي سبحان الله. سبحان الله. راحوا جابوا له خشب وطلبوه عليه كل ما يعدلوا الخشب بعيد الخشبه تتعدل من ناحيه القبله بجسم سعيد رضي الله عنه. ألقوه على وجهه سيدنا سعيد قال أينما تسم تولوا فثم وجه الله قال اتقوه أرضا قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فلما قتل سعيد بن جبير رضي الله عنه الحجاج عاش بعدها سبعة أيام كل يوم يرى في الرؤيا سعيد بيجري وراه بسيف في رؤيا أم مسجوع جات له حالة عصبية ومات في هذا الخوف والعياذ بالله رب العالمين إياك وظلم المسلمين وظلم الناس واستحلال دمائهم او اموالهم او او اعراضهم نسال الله ان يتوب علينا وعليهم. وتقطعت الارحام وضحناها. ويكون الحكم ضعفا بعد ما يكون كده عدم اتخاذ القصاص وحدود الله تبص الحرام يسرق ويطلع الواد من الارض يلاقط المرتبات بتاع الموظفين في الاتوبيس ويقول الحكم ضعفا ويكثر الطلاق اه يكثر الايه الطلاق ويا ريت لما نطلق اللي يعني وصل لحافة الطلاق لما يطلق بلاش يطلع اسرار بيته بره لان عيب عليه وهي بلاش برضه تنشر ها الاسرار بتاع البيوت بره لان خلاص كل واحد راح في حاله فليحفظ كل انسان ما عند الاخر من الخير ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم وموت الفجأة من ضمن علامات الساعة ايه؟ موت الفجأة كثر ولا ما كثرش؟ كثر يا فلان مات فات امتى؟ ده كان معايا الله خلاص يا اخي سبحان الله فانت اللي لازم تكون مستعد دايما للقاء الله فتكون على طاعة الله دايما عشان لو جالك بالك الموت فجأة يبقى انت الى لقاء الله عز وجل موت الفجأة وموت الفجأة كما قلنا في المقدمة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر وكثرة القذف المسلمين يقذفوا بعض ده ابن كذا وده ابن كذا وده ابن كذا لان مفيش حدود بتقام لان لو حد شتم واحد بامه ها حاجه من الاثنين يا يجيب اربع شهور يا نجلده كام جلده 80 هي شفت امه بتعمل كده انت بتهزر معاه ولا هزار يا ابن كذا يقول له تعالى شفت يقول اه معاك ثلاث شهور غيرك يقول لا يقول له تعالى يا حبيبي بقى 80 جلده بالله عليك كان يكثر الكلام ده كتحيه الصناعيه الصبح اوعى الصناعيه يزعلوا انا مش قصدي الصناعيه يعني الصناعيه اللي مش في الجامع اللي جاي الجامع ده يا اخوانا الصلاة اللي زعلوا يوم الجمعة الصول اللي جاي الجامع ده بيتقي الله هو ده بتاع الصول اللي, اللي اخذ الواد ال 10 جنيه واداله المهمات بتاع زميله مش هو وبعدين ما تزعلش يا اخي لما يعني اللي على راسه نفحة بقى لما هو بصراحة بقى في ناس محامين نصابين بقى الصراحة واحد من الجامع يقول عيب يا استاذ يبقى ايه؟ فكثرة القلب من علامات الساعة وكان المطر قيظا بعد المطر ما ينزل بالرحمة ينزل والعياذ بالله بالايه؟ بالعذاب ينزل سبحان الله شوف السيول اللي في بنجلاديش تعمل ايه؟ نسأل الله السلامة اه سيول بتقتلع الكرة سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وفاض اللئام فيضا اللئام من كترهم أهل اللؤم يفيض زي ما البحر بيفيض شوف سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عليه قال يا أبا حنيفة كم عدد مجانين العراق العراق فيها كم مجنون سيدنا أبو حنيفة ابتسم وقال أنا على عبد عقلائهم أقدر يعني أقدر أعد إيه العالين اللي بيبقى هم عددهم قد إيه يتعبدوا اه سبحان الله تفاضى اللئام فيضا يا كفار يا رب اهل اللؤم يكتروا ده الوقت بص في عينه ابو اربع سنين تلاقيه تلاقيه ده يبص لك كده اه تخاف منه ده يبص منه بعد الوقت كان زمان بريء بريء لانه كتير كان في حاجات ما يعرفهاش ها كان في حاجات ما يعرفهاش وراجل عالي في المسجد هنا الله يرضى عليه وربنا يبارك في اولادنا كلهم ان شاء الله عنده توأم فربنا يبارك الذكاء موجود فبيقول احرجوا مراتي بيقولوا لها التوأم ده ايه؟ بتقول لي يا راجل يعني بيكلمني بالانجليزي بيقول لي كي جي 1 يعني في اولى حضانه ها بيقول لي يا ماما احنا جينا منين؟ يقول انتوا جيتوا من عند ربنا الست عايزه يعني ايه منين بالظبط؟ قلت لهم من بطني ربنا سبحانه وتعالى حطكم هنا في بطن كده بطن كده وانتوا نازلين الواد يبص لاخوه يقول له ايه؟ نقول لها ولا نخليها على عماها؟ أين البراءة؟ مفيش مفيش والغلبانة بتصلي معانا من كام سنة تقول لابنها اوعى يا حماده يا حماده حد حضاره لسه يا حماده حد يديك ورده تشمها مش عارف ايه خايفه عينه عليه من الشم والحاجات يديك ورده يقول لك مش عارف ايه انت مش قصدك على الهيروين والكوكايين ده في ثانوي لسه مش في المقرر دلوقتي مش في المنهج ربنا يعصم ابناءنا جميعا وفاض اللئام فيضا وكان الامراء فجرة والوزراء كذبة والامناء خانة يقول لك امين مخزن يختلف امال الامين بيعمل كده امال اللي مش امين يعمل ايه امين اللجنه وبعدين احنا خدنا دي عن الشيوعيه اه وك- وما طالما انت تدي الفاظ يبقى ما فيش لا امان ولا نصر امين امين امين لما ما فيش امان زي ما قال شركه النصر مش عارف ايه شركه النصر من من سنه 52 شركه النصر وكلها بتخسر لا بتتهزم الاسماء الامناء خونه والقراء فتقه بيتاجر في القران صح ولا لا؟ ده فسق الفسق هو الخروج عن الحق لما واحد يقرا ياخد 5000 جنيه في الليله بالله عليك ده قا- انا قارئ من علامات الساعه ان يصير الامناء خونه والقراء فتقه اذا لبسوا مسوح الضأن قلوبهم أنتن من الجيف وأمر من الصبر يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها كما تهاوك اليهود الظلمة يعني ايه؟ لا واحد محترم لابس لبس نظيف جدا وتشوفه تقول ده واحد مفيش بعد كده ده لص ومرتشي مختلف ومراضي وسيء الملكة مع أهل بيته وسيء الملكة مع جيرانه ولا يتقي الله ولا بيحافظ على الصلاة ولا بيراعي ربنا ولا بيزكى عن ماله سبحان الله هو بس مناظر فلان به راح وفلان به جه يلبسونا مسوح الضأ يلبسوا يعني الحاجات اللي يعني الناعمين أول لسانهم ايه عاملين زي بتوع العلاقات العامة وأجارك الله من مدير المكاتب برضه ما حدش يبقى مدير مكتب يزعل لو مدير مكتب بتاع شخصيه مهمه يعني يقول لا مش موجود ده كذاب ده موجود جوه سبحان الله اه وبعدين هو عمال على بطال آه، نسال الله السلامه وتكثر الخطايا طبعا خطيئه نسال الله الهدى والسداد وتغل الامراء كل واحد في موقع يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة بياخد فلوس مش من حقه ربنا سبحانه وتعالى هي ايه هيحطها غل في عنقه والعياذ بالله يا رب العالمين يوم القيامة وحليت المصاحف المصحف تبص مش عارف ده بحلية ذهب 5 جنيه لكن العلبة ده 198 جنيه ويرشوا مين؟ الاستاذ بتاع الماده رشوه انت مصحف رشوه اشمعنى ما ادانيش المصحف انا؟ راجل هو انا مش عايزه انا عندي الحمد لله عندي لكن انا بقول يعني لان انا مش استاذه اللي بدرس له انتفع هو بهذا نتيجه قيامه بهذا العمل لكن ان واحد يتحال على المعاش نعمل له حفله تكريم ونديله هديه دي ما فيهاش رشوه ولا حاجه لان خلاص الراجل ماشي فمن باب ان احنا بنشكره كلنا ان ربنا يبارك فيه هو تعب معانا طول مده الخدمه واسلوبه كان طيب فبنعمل نكرمه وهو ماشي ده كويس دي من باب الوفاء والاسلام يحض على هذا حليت المصاحف وصورت المساجد صورت بالصاد يعني بقى فيها زخارف تلهيك عن الصلاه لان عمر كان يقول للابن الجامع ايه لا تحمر ولا تصفر ولا تخدر يعني ما تعملش ايه الوان اكن الناس من الحر والقرب والمطر يعني البرد ومن شده الحراره ومن الايه المطر انا عايز عايز يقول له ايه اعمل لنا اربع حيطان وايه وسقف مش كل ما المساجد يبقى فيها ايه وفيها وفيها تبقى مطمع وتبقى تشغل الناس عن الصلاه إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم الدمار يعني الهلاك قال صلى الله عليه وسلم حديث ثاني لا تزخرفنها ثم لا تعمروها إلا قليلا صدقت يا رسول الله هنا في مساجد بالف- بالفدان روح كده ناحيه السلطان حسن والمساجد بتاع القلعه دي مش بالمتر بالفدان عد المصلين اللي فيها عد المشجعين بتوع استاد القاهره اذا حليت المصاحف وصورت المساجد اسمع اللي جاي ده وصورت المنابر يا سلام يا حبيب الله صورت المنابر اضرب طالع 20 درجه ليه؟ انت تشد الامام ليه؟ ما تخليه ثلاث درجات وكفايه. الله هو انت اجدع من رسول الله؟ هو انت اظرف عند الله من رسول الله؟ نيجي نقول اوقاف ممكن المرء لا ده عهده ده عايزين قرار وبتاع لجنه تعال لا لا قرار ولا لجنه ولا قرار ما دام اتحالف في لجنه يبقى نافذ. قوّلت المنابر وقربت القلوب آه. قربت الايه؟ القلوب ما تبقاش عامره بالايمان ويكون صدرك ضيق ولا حاجه من الكلام انا عايز بالعكس صدرك ينشرح يقينا بما قاله الحبيب المصطفى وتعيد حساباتك مع نفسك وتشوف انت ماشي ازاي ورايح فين وجاي منين وعطلت الحدود هتصلي على من قال هذا عطلت الحدود ياه عطلت الحدود يا رسول الله عمر وابو بكر وعثمان قاعدين حواليه مستغربين معقول الحدود تعطل طب تعطل ليه؟ تعطل ليه؟ سبحان الله من سنة 22 احنا داخلين على 92 يبقى كام سنة؟ 70 سنة لما طبقوا الحدود في الحجاز أقاموا الحدود على طريقات أربع أربعة اللي أقيم عليهم الحدود إن أنت خوف الناس اضرب المربوط يخاف السائل اللي يسرق يقطع له ايده بس خلاص انتهى الموضوع ده ماشي كده قدام الناس لا بس ده حاجه يا اخي لا انسانيه امال الانسان اللي يسرقني نفرض ال 70 ملقوش اللي انت بتاخدهم في الشهر لا تطلب منك ها بالله عليك لو طلت انت تقطع حدث ولا تقطع ايده بس انت تقطع حدث لا ربنا قال ربنا رحيم قال لا تقطع ايده بس يا يرد الامانه قبل ما حد يعرف لكن لو اثنين شافوه شهود عدل تقطع يده لن تختفي البلاوي كلها اللي احنا فيها اسباب الانحرافات كلها اللي في اللي على الساحه من الرشاوى ومن الاختلافات ومن السرقات عطلت الحدود وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء بالله عليك مع اكوافير حريمي او ترج حريمي ولابس بقى والله يفتح عليك وهو بيتكلم يا رب انا قاعد مع مين؟ مع عزيزه ولا مع محمود؟ سيادتك وبعد سيادتك انا بتعامل مع الستات فلازم يخيس في الكلام كلامه يبقى الصهر بتاعته بقت كده ومفيش كاف والقاف بقت كاف والذل بقت بنت خلاص بقى سبحان الله لانه راجل اتيكيت تشبه الرجال بالنساء واضحه ولا مش واضحه؟ ها الست قاعده دلوقتي الموظفه الست المديره الست الغفيره الست اللي سبحان الله قاعده الست في المكتب حاطه رجل على رجل وبتدخن سيجاره مش مشكله وجوزها بيسالها وزميلها جوزها وجوزها يقدر يسال زميلها بيسالها ازاي الحال وازاي مصايب بلاوي بلاوي ولابسه هي بنطلون وبتاع عامله استاذ وكرافته وفي العلا برضه كل شويه يطلعوا في موضات شكل وتشبه الرجال بالنساء واضحه ده شاب كده حلو قوي ست كده ومش عارف ايه بلاوي شوف شوف اسمع الآتية وحلف بالله الله هو الصحابة ما كانوش بيحلفوا؟ قال لا طب يحلف ليه؟ ليه يحلف الصحابة؟ لكن أنت عمال على بطال تحلف فصار لفظ الجلالة عندك هينا والعياذ بالله لكن انت لما تقلل الحلف تلاقي كلمة والله دي كلمة ايه؟ حلف بالله وشهد المرء من غير ان يستشهد ياه شهد المرء يروح يشهد وخلاص عمل ايه؟ خلي واحد عربيتين يخبطوا في بعض راح ما شافش يروح ولكن والله نادر جاي كده انت غلطان يا حسين يا حسين طب انت شفت الاول انت بتقول غلطان شوف تقول لا انا شايف كل الناس مع الراجل ده الغلبان ده طب حقق القضيه الاول وشوف حد طلب منك الشهاده اعف نفسك يا اخي وعلت كان هو اصوات الفسقه في المساجد والعياذ بالله وبيع الحكم الانتخابات واللي في الانتخابات اه بيع الحكم انت لا يا حبيب الله اهدى اهدى امال هو لا ينطق عن هذا ازاي؟ ها؟ بيع الحكم بس هي هو الرسول كان راجل سياسي ولا ايه؟ وكثر الشرط اللي هم مين؟ الشرطة وكثر الشرط دخل ايه؟ واتخذ القرآن مزامير روح كده لما تدفن قريبك تفرقة طلعتك خمسة ستة ملحقة ملحقة ده ده مش قرآن يا اخوانا ده مش قرآن حرام عليك انا نفسي واحد من الرجالة اللي بيسكنوا ياخد شوية تراب من بتاع القبر ويشد بق اللي بيقرا ده مش قرآن وبيقرا عشان ياخد حاجة عايز تديله اديله خلوش يقرا لان قرايته غلط ولم يرد قراءة القرآن جماعي الا للتعليم بس ممكن يعني الكتاب وبتاع زي ما كانوا بيحفظونا زمان لا لكن القران خمسه بتاع نازل والقران الحكيم ولو يبص كده يلاقي اصحاب الميت اهل الميت اتيكيت وما لهمش في القران وضرب لنا مثلا ونسخ خلاص بقى ما هو دي الاخره فكده يقول لك قريت لك يتيم هو كان عارف يتيم كام ربع ولا ربع ولا اثنين ما واتخذ القران مزامير ها والمساجد طرقا المسجد يبقى طريق يدخل يا دوب يتوضى ويمشي او مش طرق يدخل الحمام ويمشي يعني يستخدم كدورة ميه يعني مقدور بتاع اسد بن فرات عباره عن دورة ميه للصنايعيه في المنطقه بس دي شغلته لكن يدخل يصلي يحضر درس تاخد طرق الناس تعدي رايح جاي فيها بس هذه خمسة وتسعون علامة من علامات الساعة الصغرى كلها ظهرت ولم يبق الا ان تطلع الشمس من مغربها او ان تظهر الدابه او ان ينزل المسيح عليه السلام او ان يظهر المسيح الدجال او الدخان او ياجوج وماجوج وعندئذ لم تكن تنفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ايها الاخ المسلم الكريم انها دروس مرعبه حقيقه ومخيفه حقيقه لتعريفنا باصول ديننا وبأحكام ديننا ودنيانا وبأحكام أخرانا بعد أن يعود الإنسان إلى رحاب ربه فندعو عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين اللهم اختم لنا بالإيمان يا رب العالمين اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تقنع ومن دعاء لا يسمع نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنه ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا اجعل ثارنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وانصرنا على من عادانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوه الاحباب يعز على الانسان ان يدعكم مده وتتركون في قلب المسلم وقلبي فراغا كبيرا فاني احبكم في الله عز وجل وانتم احبتي في الله جمعنا الله واياكم دائما في كل ما هو خير وجمعنا الله واياكم على تقواه وعلى طاعته وعلى الاستقامه على طريقه ان ربنا على ما شاء قدير لا تنسونا ابدا من صالح دعائكم واجعلونا في ذلكم دائما فان دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب انه مستجاب ان شاء الله وانا بدوري لن انساكم ابدا ان شاء الله من الدعاء وبعد الصلاة إن شاء الله هناك عقد قران ليكون ختامه مسك إن شاء الله لنلقاكم بعد أسابيع ثلاثة إن شاء الله جزاكم الله عني خيرا وبارك فيكم وبوركتم دنيا وأخرى وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه